باري الساري
المشاكل ده ها ايوه هيك برضه ليفل نظام السلامتي بتبقى فور ماشي ولا نظام بيجي عالي امين ما فيش يبقى كويس اول ما تطلع كلمه معناها ايه امين عاليه وين احلى صور عاليه احلى صور عندك برضه برضه جدا النظام السلامتي قبل ما انت اقول لك حاجه النظام السلامتي بيضرب ممكن مضرب مضرب وأنا نمت يعني جاب الأول جاب المسلم الأول جاب الأول جاب التسل في كل لعبة دي ما بتقدرش الحقيقة كلها لكن بص عايز اقول اي نظام ده ضرب الجيم شايف الجيم دي انت شايف هو عليه انا مليون مليون مليون كده كده اهو كده كده اهو فاهم انا ده مليانه بنوت صغيره نص شغال تلاقي مدينه نص لوحده مليان مدينه نص مدرس ده مدينه يبقى العيال دايما في كده بنوت من البابيون ان في حد متضايق حد شايف عايز ضربة العيال ولا مفيش حاجه بص عايز ضربة جلد يبقى جلد الجلد بشيل على الميكرو في زي ما كده بجوز ان الجلد الجلد يطلع بجوز الجلد ويكرس ويبرد سهل قوي الخنصرين ويجيب العيان الكهرباء الاساسي في المكان معايا يا جماعه ضغط بجيب الجلد الجلد ده ايه هتضغط الميكرو في المكان اصلا الجلد في المكان عنده القائد حد شايف ايه مدى احنا اللي حوالين القائد صح يعني عنده ايران عارف الجنيه دي انت شويه كده كده فايتس اه يجيني دي ايران كمان اللي كنت بتاعته مضبوطه من الانتقال فايت جاي من اليوم الليبرتي ستيشن بتوجه النيرف خلي بالك عايزه شوف النيرف بتديك ازاي النيرف في الجنيه هو الاساس بيضه من كده والنيرف الازرق صح الناس اللي تلبي زي السيف ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة أول حاجة دي حسيت إن الجمهور الواحد ما حسيتش إن الناس إن الناس ده بقى قوي لما تكون بكيت بتعمل تكون بكيت بتعمل فكرة إن الناس كانوا طيبين في الجمهور وأظن حسيت إن كده ماشي خلي بالك معايا واحد سجني اثنين مسجين ثلاثة ده مش بالناس يبقى احسن الاسلوب عشان تشوف الارض الموضوع ده الصوره الجميله اللي جايه من الجنوب فجاه يبقى النجم واحد اثنين ثلاثه اربعه تيجي ويسلم خليك شغاله يوم ما جاي تيجي ويسلم جاري روبرت تشينج من جنجري هل بقى معاك كويس ان البلد اللي بتضرب في الناس الناس بتحب شويه البلد البتين رجلك الله ورجلك عندي وعندي البلد دي تحتش يعني هنا في البلد بتسايبه ايه؟ تعلم؟ معايا بقى؟ ها؟ دي مشاكل؟ طيب بتيجي رجل ولا عمري بقيت اعمل؟ نخش على التليفون ده ولا التليفون ده لازم يبقى حاجه من بس لو ما ايه؟ بص اللي تشوف فيه ايه دي اللي قدامك؟ برافو عليك مديون بس مش اي مديون ويل ديفايند مديون ويل ديفايند مديون في نص اربع نص برافو عليك التنديشن الجبل دي معاه الودان الهيل والفت ويل ديفايند مديون ويل ديفايند مديون في نص اربع حاجات هيل ويل جبل ماشي بس خليها زي دي محطة ان البروسس احنا في الكلاس النيل بالظبط يعني ها بيبدا مين؟ تكنيك ويتنج دامج بروتكشن وجميل بالنسبة لكشف ان البروسس هيبسي بيحصل ليه؟ بالفايلات يعني ايه؟ بدأ عندي الدبيوز والدبيوز تمشي بعد كده ما فيش بيبدا الوادي انما كل ده اللي باقي معايا اللي جاي لي حته وبيت عامل الفيس مفيش الفيشن مفيش غلط الاثنين اللي بقى اللي بيحصل تاني بتقول بمعنى عايز حته وبيت عامل وده الاول الفيديو بتاع ايدي ده بس ليه ليه ليه مش هتعمل دي مشاكل تعالي حاجه كده برضه فكره امال ايه ال ال يعني برضه خالص في في يعني الضيع يعني مفيش فيه اه الاقتصاد عالمية تعالي انت لما بعد عين الدول الجامعة الدنيا بتوصل 11 جنيه 11 جنيه لدرجة كده عشان نفهم الحاجة لدرجة كده الدين كده بابيوز صح شباب اسمع معايا الجنس ايه؟ بابيوز انا بقول بابيوز لصورة الاحتفال كم سيبر كلايك ايه الجنس؟ صح التدقيق ايه رجالك عيان عنده سوريين جايين ببابيوز والماكينوز والاثنين قد راح او 10 كلمات وعشرة ماكينوز دول بنسميه بي بي اللي هو الضربة الراية ده يحمل صفات البيت معايا؟ هاي خلي بالك معايا جالك عيان ببدون ومكيوس كان عنده كونديشن في برضه بره بس لقيت عدد البابيولز اكثر من عدد المكيوس خلي بالك معايا جالك عيان بكونديشن عنده 10 بابيولات وخمس مكيوس انت لقيت الكونديشن بقى برضه بره بس مين اكثر؟ لقيت البابيولز اكثر من المكيوس يبقى برضه لايت للبلوم كده جالك عيان ببابيولز ومكيوس ده بتقول ايه برضه لايت بس لقيت المكيوس اكثر من البابيولز يبقى برضه لايت ومكيوس يدخلوا تعالي كمان المشكلة ده تعيد ولا مش مشاكل ولا الوقت شرطين
مش كل مرة في الأمور الكتاب في تغيير من أخلاق المتفقين عايزين تبقوا الأمور صح فتدور بلاي لبرومتر وجنود معاني ومين ومين رسوة فتدور بلاي لبرومتر دايما بدون المكير في الجسم دايما الأمور ما تكملش كذلك الكلمة اللي جاية دي برضه لاين تيبركلويد خرج من بق كلمة تيبركلويد بقيل زيادة كلمة دي بقيل أعلى الأورجانيزم طب بيقول تيبركلويد لابسي الإميونتي بتتلع والأورجانيزم يكاد يكون مش موجود الأرض بتدخل في أي مرحلة في اللابر فيك لا ما ده ده اللابر فيك يبقى لازم الجر- لازم ده مش لازم الجرم ده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ماشي؟ ماشي عارف؟ الراجل شايف الجنين لكن زي ما انت بالك لأن من الراجل اللابر فيك بيحصل لي بايناتر ميتومتريكال الاثنين صح؟ بس بالجوه بيحصل لهم لاتر الاثنين ما ينفعش بس طيب في معلومة تانية مهمة أوي في مشاكل لا لا لا لا كل ده مش هيحصل. كان بقى حاجة جاري كان بقى حاجة جاري لأن الظلم تفهم من غير نفس دول كتير دول كتير أنا كنت عايز كده يعني كده بتعمل الباقي واحد البرومتس مش البروتوايد ولا كده أنا جاي معايا أنا عندي البرومتس كده كنت عندي البرومتس كده ليه تاخد عليه واحد أنا قلت انا عندي مكان لب يفضل عندي مكان لب لغايه ناخد عليه وخف او لغايه ما اموت انا عندي برضه وايد لب كان بعيد معايا حالتي تتحسن امشي ناحيه الديمقراطيه حالتي تتبين جميله امشي ناحيه الديمقراطيه انا اللي برضه حالتي تتبين جميله اروح فين؟ على هيك على طول ده يا جماعه يبقى البروتوس لب والديمقراطيه بريسيفر معايا؟ افضل بالمنظر ده والمنظر ده لغايه ناخد عليه وخف او لغايه ما اموت انما البورد اللايف عامل بالدور الساعة يتحكم يمشي كده المالي يمشي كده انا تعالى شيخ حكاية المالي دي معين كلنا بتركز معايا قدام الساعة دي نص بالظبط وخلص يكون بنتكلم عليها انا بخير جدا في مواعيد الحكاية يعني أنا بخير جداً. البورد الاكشن ما في صح كل برامج خلي بالك البورد اللايف نظام الذكي عندي يكون طالب الاكل طيب بص طيب بالبلد يعني ايه من الاكل يعني حالة العيان من الدم عايز يكون طالب من الاكل عشان يفهموا دول عيانين ده اسمه عم الزين وده واحد اسمه عم الزين ده لا يعني ما يبقى الاكشن وتخيل الاكشن فانا الجنوب أول طبعا عنده فرصة الله يجيب خلي بالك فرصة معايا بقى عنده دايج عنده بتجيب عنده فرصة الله يجيب يعني عنده الجنوب وأنا بقى ولا لأ مين اللي بيكتشف فيه بقى ولا عنده 10 تمرينات 10 تمرينات طيب قام دايج وتعالجت علاج شهر جيت تمرين عشان لا دوجع من مريضة دي يعني ممكن دي حاجة دي ظهرت في دي ظهرت لا كل اللي حصل اللي عمل فايد ده ان حصل فايد اوف انفلاميشن ان ذا هول ليجن البكالوريا بقت اوجع والنيرف بقت تيجن وتنزل ولا دايما 13 علاج مش معيش الشهر اللي فات مجوز البنت وعندي فلوس 13 علاج يقول لي لا 13 علاج قول له يخرب بيتك ده انت كنت مستمر ومش كويس اول دلوقتي انت دكاتره في العيش يعني ايه عيش انت برضه لايف وحالتك بتتداوي يعني ماشي في سكه الايه مش سكة الأمور. كلموا مكانك في البيت اللي هم انت الحاجات في المستشفى لا اللي عملتها ايه ما ظهرش جديد وحصل طيب كونفرميشن اوف دي انا ده طيب انا عايش انا بالظبط عنده الجلد عنده 20 بدلايه دي الحاجه هناك هو 20 بدلايه العلاج بتاعك دي طيب 20 بدلايه زي الفل دي مالك 20 بدلايه دي تدريب 50 بدلايه انتظر انتظر فقد العلاج بنتحط بدون بدون بنتحط يعني لما حدك بالليل ما تروح فين؟ ما تروح فين؟ على على فوق واخد بالك؟ فعمل الطبع اللي حصل ايه بقى؟ ان نيو ليجنز بدل كده هو البروبلم كافيتي وبيعرف عليه نيو ليجنز فدخل في البروبلم اكشن هيكون ما مش هنا اللي كانت متبقت وهمها كده كده وهمها كده وهمها كده وهمها كده قلت لها انا بابا في البيت كلهم كده الحاجات في المستشفى ليه؟ انت مش هينفع يكون اكشن ده انت اللي بابا بتسلم يعني المصامير لما حد يتداول هتتسجن تعمل ايه واحده؟ يبقى تايب 1 كده عيب بقى تايب 1 اكشن بتكومبليكيت بيشن عايز البطل لاين يبقى يعني تيجي عيال اصلا عايز البطل لاين تايب 2 اكشن بتيجي عيال اصلا عايز ايه؟ الابراهيم ده طب ايه هو علامة ان العيان ده راحت بالاكشن تايب 1 القلت ليه بقت تتسرق انما تايب 2 اكشن لا ده دي ريشن تجديد بقت تظهر ايه اللي دخل العيان في الاكشن بتفتكر فاكر العيان في الاكشن اهم حاجه ايه ده بتفتكر قول التريس مصور زي كده انا زي أعالج العيان ازاي؟ أعالج الأكشن ازاي؟ ولازم يتعالج خلي بالك أول حاجة في علاج الأكشن أول حاجة أحجزه في المستشفى وأديه الجسم لا الجسم ليه كده؟ الجسم هو خمس ثلاث أمراض في الدنيا أهم الجسم ماشي؟ رجعوا الجسم الجوع اللي كان بياكل رقم اثنين نشوف الأكشن ده اللي عندك مريض ولا تديني أكشن أما الثاني كمان 10 دقايق صح؟ كمان 10 دقايق جاي بدأ دي كده شوية طب ما لا لا دي كده شوية ما يجي دي بقى ايه؟ طب ده كله لما يبقى كان برضه فايته عمل تصرف على 20 دقيقة هي 22 ده دول اللي كده على دي دي بقى ايه؟ تدي الرياكشن تدي الرياكشن بقى بالكنترول بالكنترول نعم هذه الكنترول ولازم دي ما تخافش لازم تديك انا الكاميرا اللي بتاخده ما بتخافش من حاجه ماشي كده اه ده عندي جوه خطير
لو الجدول على كده ممكن هيدي الجدول كله بس على
يعني بتمنع الانتفاخ التغيير اه المهم بتبكي لو العيان خد علاج يجي 36 لو الجرح الابن خد علاجه لمدة من فرد مش فاكر دولة من سنتين من ست سنين مش تبكات لابس وخد علاج مدة ست اشهر ست اشهر يشوف الدولة بس يقدر ايه؟ اه في كرة كده اللي هو بيسموها معقلات الجزام او حد يعمل زي الكنبة بيحاول يعملها مش حلوة ها؟ انا بقى عامل النقطة دي عشان دي ممكن دي ساعات قوي الزمن بيموت عنا جدا ومتر فيفت عالية جدا جدا جدا جدا بس المرض خمس سنين بالعكس عارف ليه؟ تيجي متر فيفت تاكل لك فترة بالسنين النبي صلى الله عليه وسلم الله الخير مش حابة جواكي بقى تاكلها تتخبى لغاية لكم بالسنين وتحول المتر فيفت لحاجة اسمها نبدأ تنسى الغداء جوه اللي هو الغداء بتاع الاول ده كده ما كنتش دي يعني نبقى بتوقف وهي بلاقي ما عليهاش مرض من الخصم يعني لو كنت بتاعي ما كنت سنديش مش عايز برضه تبقى تبقى تبقى لكن مش هدي كنت سنديش اللي هو ايه انا مش ماسك الانفي انا اول ما اديهم ضرب النار انا هو خلاص بضحك ما انت عشان ما تبقاش النور صح ولا لا طيب ضرب النار على ايه على النكر لا النكر فيش بتاعت النكر الصغير ما عليهاش بركه يبقى هتفتح الفيش والمجالات مستخبي فيها ولا حاجه كده ماشي يا شباب؟ الانتي بودي عاليه عاليه في اللب دي لابسي البند الداخلي الصفر ليه ما بقاش ليه انا كلمت اه بس ما يكونش كتير بس كتير بتحب الباص منهم ايه لا ده رواية رواية تعالى شوف الكيس اللي اتعلمت فيه عشان ايه ده يموت في السياسة ازاي يجوز اول حاجة يبروميتك حاجة تبقى شروط الدين يبروميتك الدين اه تبقى كويس اللي جاي كلمة دي موت عالي صح يا بس رقم اتنين كلمة نرف بايوسي هي ممكن اخذ كلمة بايوسي ان نرف والجديد لا يموت ولا لا يموت وموت يبقى الهرمون تتلبسي لا يموت تتكون يبدو لا يموت ايوه هلاك غنيوم ممكن تتكون ممكن تتكون واحد يبقى الابراهيم بيشخصوا مين في الدكتور نفسي الدكتور نفسي بيشخصوا مين مين النظام نفسه شبشب علاجة خلي بالك عنه اي واحد جاي لك دموع عريضة يقول لك ما حدش بيه ما يتجوز ها؟ اي واحد جاي لك دموع عريضة ولد مش وقت بعيد تعالى خلاص اللي بالروح مش هتتفهم مش هتتفهم حاجة ينزل يعني شخص زي بلد دايمنتك ديبكلايت لا شخص زي والرزق قليل الفكرة لغاية سنة 90 ما كناش لاقيين تيشرت نزرع عليها النبرة الغنية لغاية ما نفس الجوع على حيوانات مضرع ومضايق بارد جدا بارد جدا لكن الناس بيحاولوا بره ما يبان عقله ما يبان كده مين مدرس ناقص خمسة ما يبالي غرمله دي حاجة تاكله وحيات على أرض الكرة مش حاجة تاكل تاكل تروح عليك كمية الكرة تاني غرمله الكرة ويجي مع الوقت يبض الخطة هتلاقي الخطة عرفت بس عرفت بسواي اللفة بسواي على الذات بتاعت الماء بني الحيوان وده كان جاي ودلوقتي انت بدأت تبتدي تحاول تزرع تسكت السكنات بيعمل ازاي كويسه تعالى عندي العيال تعالى عندي العيال طيب ازاي كان بالك معاك قلت لازم يبقى ده حطوا لغاية المليون كل يوم الفيك مين الروند الثالثي دي 12 كيلو كلها نانو جرين هنسمي النوكليو النبرين غير النبرين النبرين ده ده النبرين دواء ها تيجي تاخد الدواء كده تنور لم ايه لم ايه الكلمتين خمس دقايق بقول لك الكلمتين الحاجه الوحيده اللي لما بديش الضغط بتاعك بتاخد يخليك بص مره تنزل على لا دي دي لما بتيجي بيخلي عيال بقى انفكشن من الفلوس اخيرا توبه 1996 نقعد كده بقى لي شكل وبقى عندك مستحضر ومراكيب على الايد 306 ريجن فانت في بقى 1906 يعني مش هلاقي اي كلام. دقيقة نص بالظبط لما باجي اعالج العيان بيجي لي العلاج بتاعنا ده اللي هو يعني لما باجي اعالج العيان بحط كده بحط كده واحد بديله ده كل يوم هتقول العيان هتاخد 100 مللي جرام قول لي 100 مللي جرام كل يوم فين؟ لكن مصطفى سيد ما كان بيجيب كده اول شهر عشان ياخد مرتب العلاج اول كل شهر هيجي المستشفى واديني تمرين 600 تمرين مرضي انا عايز اشوف انا هنتكلم فاهمة؟ ده بلاش الكمبيوتر بره وقت كله من ايده من ايده بياخد الجو لا لا لما بيجي اول الشهر لازم يرسل كسر السن يرجع البيت يعمل كل يوم ده مدة ست اشهر لا لا شوف مين تاني كل ما يبقى كل ما يبقى كل يوم في بيته بياخد الكبسول اللي معاه واللاب بريد اخد الكبسول 100 مللي جرام واللابريد 50 مللي جرام معايا ده كل يوم ياخد نص يوم مشاكل مش بيجيني اول كل شهر أقول اديله متسمتين متسمتين بمدة قد ايه؟ من 2 ل 6 years لا هو هذا النهارده بيطلع ده ايه ده؟ عنده واحد صغير بيقول لا برافو عليك خلاص بقيت سايد الاميون سيستم عارف الاورجانيزم بالك السكند اكسبوجر بقاش يبقى اسرع واقوى من الاولاني هتبين بقى يبقى سبب الخش في الكلي هو هايبر سنسيتيف رياكشن لما بيجي لي كتير بسد قهر بعد اسبوعين على الميكروسكوب فايبريشن الري انفكشن بسد قهر في الميكروسكوب الاول عشان انا بكون فايت في اي مشاكل؟ سيستم الكلميشن احنا شو ضحك هيجي لك معايا ولا لا؟ انتوا انا عندي كبير ايه؟ نايت كبير ونايت دي مهمه جدا كبير ونايت الناس معاك احنا بنطلق الجنة في مكتوبة المسلمين او نتبع حماية روح السجن المداني لا لا يجيني النار يكتشن انتوا مش معاك تقول لك لا انا المداني بس بناخد عيال دخلت بنت شيئة تحب اول ما جالك العيال وقال لك الدكتورة عندي تجيب النار يكتشن في عندنا الجنة زي عندنا انت دكتور عظيم بقى جدا علشان تشخص هتدور على ايه؟ برافو عليك تدور على البرايمري ان هو غالبا البر ممكن الاقيها بديل بس غالبا البر ايه بر خلي بالك معايا بقى وقلت لك اول حته البر شكله ايه؟ حته ابيض على شط البحر بتلاقي فرن وفرن الثلج ما بينهم الثلج والجبل الثلج والجبل ما بينهم صح نفس المنظر يبقى البر هو الخندق عامل كده الريجولر الليجولر اليفيشن في الكل صح؟ وممكن الاقي البرايمري ليجن في الكل زي ما اشوف ان شاء الله خير نادرا ما بلاقي دايما يوجد علشان الجديد ده اتش جدا جدا جدا يعني اخرج افتح الروم بتاعت البرو واحول البرو اللي هو البراند ريليشن للسكند ريليشن اللي هو الفرد يعني ايه الفرد؟ ها كلمه واحده يرغب يرغب عليه يرغب كده دي برو برو مش انت بتاع بتاع بوك مهاش فانا تحت عملت كده يبقى انا هنا بلاقي برضه عشان ما بلاقيش كنت هاخد فيه فبقول انا بلاقي برضه او كل مشاكل الهرش زي يعني انتراش برضه برضه يوم هرش برضه برضه لا ينتشر لا انتم طب ادور فين على الميجر في برايمري او سكندري في الميجر من غير ما تحت ولا حاجه خطيره الدوريه هي اللي بتتعمل ايوه الرزق انت الرزق الجنة برزق أما الله كزيداني دورية هتلاقي ايه بعدين الزيت من سريع شرط الخبرة مهم أي رزق الدورية دي بنسميها التركي والخبرة ومن لما تحصل لو انا تاني حاجة تجيش انا تاني هاخد اتنطط ورزق رزق رزق يمكن ازاي الرزق أما الله كزيداني يعني مشاكل ما دلوقتي بس اي مشاكل اضرب كمان خلي بالك معايا بتجيب الجبين الولاء أول نوع الإنسان بايبا والصوت الشباب ولا الشباب؟ هل بكى الوالد كيف هل بكى كيف بكى انت بتايتك بالكلمة لما يجيني ويجيلك انت بتعمل حاجة يجيلك بأي حتة بيكون أبدا الصوت ويجيلك ضرب يا مرضان لما بيجيلك يجي بأي حتة بيكون أبدا الصوت مش معنى مش معنى صوتنا يخلص جدا الهون يميز بالكلمة اللي هو بتحفر فيه الخلق جري جري في الأبد إنما الهون يميز بالكلمة العيال الصغيرة يعني دي احنا الدور بتبتدي تجيب من أول 100 دعوة كده إنما في العيال الصغيرة ممكن ألاقي عندهم الثباتة ليجن كتير دي الحاجات المميزة ليه؟ النوع بتاع الدكاتره كان واحد منهم بكين كده يحاول ايه يجيب لك عضو ويجيب لك مرض انت مالك الكريم الكريم انا عندي مرض الكريم شيء حاجه على فكره طبعا ده من اولاد الامتياز من الاقل منه يبقى دايما في الامتياز خدتك معاك ملايكك معاك بطانيتك معاك لو احتاج او هتنام هذا معي هتروح تجيها وانت تجيها كده يقول اول اول مره طبعا بيجي لك يقول لك الامتياز بلدي وبعدين بتتقابل في البيت ايه اللي جد على البيت؟ انت جد الواد خرج لكن حسب مفيش فايدة برضه كل الآن حسب نشر مغنية بقى في واحد أمر موجود بقى وهو ما بيخش من بره ناحية بملايين فلا أكل حاجة أي واحد خلاص احنا ده بنبقى واحد كده النص وحتى الأمر شديد بس لو نمت على الناس الواحد عنده سكوت بتنايم عليه عنده بالرغم سكوت ممكن تطلع حاجة والمصيبة تطلع متكبر شبابي تعيش طول بيت أوي نايم أنا نايم في نايم مبسوطة بيجيلك الواحد مسافر ولسه مناهي كتير وليه نوع لوحده بيجيلك العيال ده بيبقى معاك وقت ولا نوم الناس بتفكر الناس بيجيلك بتمشي وزاوي الصنع يقول لك ايه يا دكتور ظهر شرش رهيب بالليل انا ومراته العيال الدكتور عليا يجي ما تلاقيش تيجي ممكن بيهرش ومديني ما عندوش ميشن ما عندوش ميشن ما تعملش كده ازاي يعني انا كتير الدكتور البابا الناس البابا دي محمد اول ما بس اليوم كل مره بيتغشى ويجي مرتين في اليوم مين انت كنت كميت فكره تحصل الخلة بتاعها وحاول خير البيت على طول ماشي ياخد بالك الجرح ده معناه ان هو ما عندوش ليه انا كده بقول لك مثال مبدع جدا كلنا عارفين الامس الامس لو جبت راجل بره وحطيت راسك في الميه ساعه وما تغطش فيه عشان كده من الامن الامن هيشوف هيدي الامن لراجل نفس الكلام فالكبره الكبيره لازت على جسمه العياد على جسمه وحط البيض على جسمه مش هيحس بالميه يبقى الراجل ده ولا الحاجه هو يجيلك يجيب لايك كيتشن جوه وجوه والعيال ومش هيحس النوع الثالث اللي هو اسمه الايمن غدا من قلق البعض العلم الكذب العلم الكذب ده ده الدمار النوع الفضل هو مليكي نعم اسم علم كده مليكي ايه ايه عندها قطة من غير الخضار الدنيا عندي ايه؟ حاجة حكاية ومتزال حكاية عندي درب عندي درب عندي درب حيوانات كل يوم من الدنيا بطل ايه عشان اجيبها لك بقى؟ خلي بالك بعد الايمن كده ده النوع الجميل جدا من الدرب اللي هو سيلف تحس كده ان النوع الثقافه اللي بتيجي على الحيوانات ما بتتطبقش بني ادمين ما بتتطبقش السيلف عايش على الحيوان من الموت بتيجي على البني ادم خمس ايام واثنين والحاجه الثانيه انها استثناء من اي واحد من اليوم بس ما تلاقيش من الراجل ده ونوع حلو ده بص كده وكان سلمت خمس ايام على جسم البني ادم كمية من قلب الناس يتنسي مني والشباب دور تاني بقى دور بس المشاكل النوع الرابع ده النرويجيا النرويجيا عدم صواب بقى خلي بالك بقى النرويجيا الكبر دي اللي خارج من الامين في مرتبة Not itching. Not itching. لانك من شويه كده ما اعرفش ايه. عندك في فلاش ده انا سمعت منكم بالغلط. في لحد ما وصلت المكان ده اللي كان فاتح الارض من الدكتور اللي ورانا. والله مش ده كده. روح شوف. روح حتى تقول في يلا مش وضعي. قالوا ايضا مجرد لازم يقول هو عدد كبير انا في حاجه الكورتيزون هتدعيني محمد ده راجل بياخد الكورتيزون ما لقاش ولاد روح مكان بره الراجل دخل السرنجة الدهان خلاص مفيش اكسجين ده راجل عظيم كل الراجل ما يجوش لمدة أربع أيام كاملة يفيد الحرب أربع أيام عشان كده عملوا إيه؟ لسه ما يدعم وفضلت كده راجل عمال يدعي لمحمد مستر كونتر عمال يدعي له هو مشي قال ايه بعد ما بتروح الانسكت بتاعهم في الجوان يبقى نظام حكاية انت شو بتعمل ايه المرة جاية هنا عندي الدور ده كتير انت جايب شوكة ما بين انا مش فاهم داخل شوكة ايه نور نور النار النور ده اللي بيتاخدوا فيه العيال كورتيزون هو عنده كده بيسموه كده انت بيجي الحيوان ممكن استخدم كورتيزون وانا عايز الكيمو يحرق غير الكيمو لما ليه؟ هو سبب الرش ايه؟ حضرتك الفلاش ممكن تذكر فيه مش عايش تركيز الجزيري ممكن اكيد كغلط دكتور بالتصوير او ممكن انا عندي الكيمس وفي نفس الوقت عندي فرق الازمه خدت خدت هون نازل ناخد الصوت ولا ما خدتش هون خدت الصوت بعد ما راح الصوت يبقى بالنسبه لي الكيمس هو يجي الصوت اخر يوم انا يا جماعه السلام ولا تونس اخر يوم من الكيمس انا عايز ابقى خايف ومدة فلوس دي ممكن عندي دور وبعدين واحد ده بنور زي العلم واحد صح ولا غلط لو عايز يكون كلام كده لا يا حب الميت ان في ناس فقر كده لا يا حب الميت دي بعد ما يجيب الكيس ويشوف كلامي بيسمعوا له موجود حاجه بتعملها او نوع بتعمله بص اتكلمت مجنون تخيل ده الضرر الدكتور قال لي ده الضرر وخدت العلاج وخدتيه وبعد ما خدت ثلاث اوراد في السن مثل ما قلت انت عايش فيه جاي الراجل مره عايش انت بالضبط وما بتشوفش وكان يا مرام يا مرام هو ده بيعمل سرطانات الضرب ولا